بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في قاعدة في القرآن عظيمة جدا لمن تدبرها وتأملها هذه القاعدة يقول الله عز وجل فيها إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم إيه أنتوا مش حافظين ولا إيه تاني تاني إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا الله سبحانه وتعالى عطاؤه لك على قدر ما في قلبك لربك عز وجل علشان كده بقول انتوا ناويين تخشوا رمضان بأي قلب إذا كان الإنسان منين إن شاء الله ناوي يخش رمضان بقلب فعلا مملوء بحب الله سبحانه وتعالى حتما ولابد تفوز برمضان حتما ولابد يعطيك الله سبحانه وتعالى أفضل مما طلبت فأنا دايما بقول عطاءات ربنا سبحانه وتعالى متوقفة على ما في قلبك يا ترى أنت في قلبك إيه قبل ما أسألك وأقول لك أنت في قلبك إيه تعال نشوف الصحابة كان في قلوبهم إيه وربنا ادالهم إيه واحد زي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه والد سيدنا جابر عبد الله بن عمرو بن حرام إيه انتوا عارفين طبعا ان هو مات شهيد في غزوة يعني لا قرآن ولا سيرة مات شهيد في غزوة أحد سيدنا جابر رضي الله عنه بيقول بين أنا أبكي أبي وأنا ببكي علي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر هل تدري ما صنع الله عز وجل بأبيك يوم أحد كان يوم مجزرة قتل في هذا اليوم سبعين واحد من الصحابة منهم عبد الله بن حرام سبحان الله كان الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول تدبرت في الأدلة على وجود الخالق فوجدت أنها أكثر من أن تحصى ووجدت من أعظمها دلالة أن العبد يسر في قلبه ما يحبه الله عز وجل رغم إن هذا الأمر اللي جوه قلبك لم يطلع عليه إلا الله إلا أن الله سبحانه وتعالى ينشره على رؤوس الأشهاد هل نحن ندري ما كان في قلب عبد الله بن عمرو بن حرام ساعة المعركة أنت كنت تعرف في قلبه إيه طب وأنت كنت بتعرف في قلبه إيه حدش فينا يعرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر أخبرك بما صنع الله بأبيك إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر فإن الله كلمه بغير حجاب فقال الله عز وجل له عبدي تمنى علي فقال أي رب إنني أتمنى أن تحييني لأعود إلى الدنيا لأقتل في سبيلك ثم تحييني لأعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك ثم تحييني فأعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك فإذا وقفت بين يديك فأقول فيك يا رب فاللي كان الآن في قلب عبد الله بن حرام رضي الله عنه ما كان في قلبه هو الذي بلغه إلى هذه المنزلة هو يتمنى الآن بعد ما مات وتقطع حتت في معركة أحد يتمنى الآن أنه يرجع للدنيا مرة ثانية ليه؟ علشان يقاتل, يقاتل ويقتل في سبيل الله ويتقطع حتة تاني ثم يعيده الله إلى الدنيا علشان يقاتل ويقتل في سبيل الله ويتقطع حتت كل ده فيك يا رب فعشان كده أنا بقول يا إخواني ارفعوا الآن من دلوقتي احنا هنتقطع حتت فيك يا رب في رمضان مش هقول لك تحت السيوف ولكن أنا هقول لك قطع نفسك حتت في رمضان قيام وقرآن وذكر وحضور مجالس علم بهدل نفسك في رمضان لو الأمر ده قام في قلبك سيعطيك الله عز وجل ما أردت وخير ما يدل على ذلك إن فعلا أنت لو نويت من دلوقتي إنك تقول يا رب فيك يا رب في رمضان هتكون النتيجة أن ربنا هيعطيك ما أردت وفوق ما أردت من خير ما يدل على ذلك برضه في معركة أحد موقف عجيب حدث بين سيدنا سعد بن أبي وقاص وبين عبد الله بن جحش رضي الله عنهما الاثنين قبل المعركة خلاص جيش المؤمنين طالع ألف رجع 250 من المنافقين وضعاف الإيمان رجعوا المدينة لقى الجيش دلوقتي شايف نفسه 750 ألف قصاد جيش المشركين كان كام 3000 في وقت فعلا عصيب لحظات وهتبدأ المعركة ولحظات وقد أموت ولحظات وقد أموت وقف سيدنا سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش الاثنين قصاد بعض وكل واحد منهم بيقول يلا كل واحد مننا يتمنى أمنية طب هم ليه يقولوا كده لأن الاثنين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان في دعوتين لا تردان أبدا دعوة عند التقاء الجيوش ودعوة دبر كل صلاة فعند التقاء الجيوش دلوقتي الجيشين واقفين قصاد بعض فسعد بن ابي وقاص بدأ يرفع ايديه ويقول اللهم لقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرضه أقاتله ويقاتلني فأقتله فأخذ سلبه فأعطاه الله ما أراد صح يبقى ما كان قائم الآن في قلبه طبعا ما كانش في قلب سعد بن وقاص عشان ما حدش بس يفهم غلط ما كانش قائم في سعد في قلب سعد بن وقاص انه عايز فلوس ولكن لما يقتل رجل هتكون النتيجة ان الراجل شديدا بأسه ده لما بيقع في المعركة الجيش بيقع هو كمان ولما بيقتل رجل بيضعف في جيش المشركين عشان برضه واخدين الامور ماشيه ازاي اما سيدنا عبد الله بن جحش رفع يديه الى السماء وقام في قلبه الان الخير فاعطاه الله خيرا مما طلب قال عبد الله بن جحش اللهم لقيني رجلا شديدا بأسه شديدا حرضه أقاتله ويقاتلني فيقتلني فيجدع أنفي ويجدع أذني فإذا وقفت بين يديك فسألتني في أي شيء جدعت أنفك وجدعت أذنك فأقول فيك يا رب فأقول فيك يا رب سعد بن أبي وقاص بيذكر أن بعد ما المعركة انتهت وجد ان فعلا عبد الله بن جحش تحت شجرة قد قتل وجدعت أنفه وجدعت أذنه والاثنين ربطوا بخيط واتربطوا على جذع شجرة مات تحتها عبد الله بن جحش ما أراده بقلبه اللي حصل أعطاه الله سبحانه وتعالى له ماذا قام في قلبك لرمضان نصيحتي عشان أختم هذه الكلمة نصيحتي فيك يا رب تنسوهاش فيك يا رب موطن الشاهد اللي كان بين عبد الله بن جحش وبين عبد الله بن عمرو بن حرام الاثنين عايزين يتقطعوا حتت من باب فيك يا رب أقم في قلبك فيك يا رب إن شاء الله بإذن الله مش عايزين الكلمات الانهزامية بتاعتنا أصل رمضان مش هنحس بيه أصل رمضان هيروح مني أصل رمضان هيضيع أصل رمضان ملاش الكلام ده ولكن كلامك دايما فيك يا رب إن شاء الله من دلوقتي أنا ما كان قائما في قلبي الآن هو إن شاء الله أنا هقطع نفس القيام ولن أكتفي بقيام المسجد ولن أكتفي بمسجد بيصلي بجزء ده أنا هرجع بيتي وهكمل لن أكتفي إن أنا أختم في رمضان ختمة لا ده أنا هختم اثنين وثلاثة وأربعة كل ده من باب فيك يا رب كل ده من باب فيك يا رب فلو طلبتها بصدق بلغك الله عز وجل ما أردت وما تنساش وما تنساش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان كان في ناس نفسها تصل الى الخير ولكن عجزت فاعطاها الله ما ارادت اعطاها الله ما قام في قلبها لما عاد النبي من غزوه تبوك اول ما قرب من المدينه ما ايه لقد خلفنا بالمدينه اقواما ها ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شاركوكم الاجر حبسهم الايه حبسهم العزء الناس دي قام في قلبها لو معاها كانت خرجت لو معاها كانت قاتلت لو معاها كانت جاهدت فيك يا رب فيك يا رب ربنا ادالها ما أرادت إنه من الآن إنه من الآن ولازم تفهم كويس جدا اللي هيسبق في رمضان هو اللي كان الآن من دلوقتي من دلوقتي في قلبه حرص على الطاعة في رمضان حرص على البذل خدوا بالكم الصحابة رضوان الله عليهم ما سبقونا بمزيد صلاة ولا مزيد صيام ولكن سبقونا بحاجة كانت موجودة جوه القلب كانوا بيقولوا الكلام ده في شأن الصديق رضي الله عنه والله ما سبقكم الصديق بمزيد صلاة ولا صيام ولكن سبقكم بشيء ايه بشيء ايه ايه اللي وقف في قلب الصديق فيك يا رب ايه اللي وقف في قلب الصديق فيك يا رب يعني لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك ده المعنى اللي أنا حبيت أغرسه في قلوبكم هذا اليوم يا إخواني إخواني أقم في قلبك مقام الآن إنك هتقتل نفسك طاعة لله عز وجل أنت مش إن شاء الله بإذن الله يعني حين نرجو إن شاء الله نحن نكون مع الصحابة بإذن الله يوم القيامة في الجنة ولكن لن نكون معهم إلا إذا مشينا على طريقهم عبد الله بن حرام اتقطع فيك يا رب سعد بن أبي وقاص مس... عبد الله بن جحش مثل به فيك يا رب حبيت أدندن على المعنى ده علشان أغرس في قلبك أقم في قلبك إنك هتقطع نفسك ساعتها هيتحول العمل القلبي اللي جوه قلبك ده إن شاء الله بإذن الله بعد كده لطاعة وعبادة وقرب واجتهاد في طاعة الله عز وجل في رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياكم رمضان وأشكر دكتور حازم أن ترك الفرصة النهاردة أنا أتكلم هذه الكلمة أنا والمشايخ اللي هتكلموا إن شاء الله فجزاه الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم المحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين رب يسر وأعن وبارك يا كريم وبعد عندنا فرح حقيقة احنا كمسلمين احنا عندنا فرح وداخل علينا فرح كبير جدا اللي هو رمضان فلما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه استحب للعبد أن يبشر أخاه بما يفرحه والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك وندبنا إلى ذلك فقال سبحانه وتعالى وبشر الصابرين وقال الله سبحانه وتعالى وبشر المؤمنين فهنا علينا أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بأن نبشر بهذا الضيف العزيز الذي سيقيم فينا هذه المسابقة الكبرى التي مدتها أيامه ومادتها الصلاة والصيام والعبادة هذا الضيف العزيز الذي يقيم فينا هذه المسابقة ولكن يا ليت شعري كم من الناس يكون من الفائزين ويكون من المقبولين ويتسنم أعلى درجات الجنة وكم من الناس يخسر هذا السباق الكبير ويتخلف مع المتخلفين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبشر أمته بقدوم هذا الضيف الكريم ويعدد لهم خصاله الفارقة المميزة له عن سائر الشهور فيقول صلى الله عليه وآله وسلم مهنئا ومبشرا وحتى يستعد الناس لهذا الضيف ويأخذوا له عدته فيقول صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم شهر رمضان عد معايا شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم ويغل فيه مردة الشياطين فيه ليلة خير فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم أن يشبه هذا الزمان زمانه نعم أيها الإخوة ننظر إلى هذا الشهر الفضيل شهر الفرحة عندنا فرح حقيقي فكيف لا يفرح المؤمن بشهر تفتح فيه أبواب الجنة وكيف لا يفرح العاصي المذنب بشهر تغلق فيه أبواب الجحيم وكيف لا يفرح الإنسان العاقل بشهر تصفد فيه الشياطين نعم أيها الإخوة كيف لا يفرح المؤمن بشهر تفتح فيه أبواب الجنة أبواب الجنة التي تنسيقها في الإحدى عشر شهر التي بعد شهر رمضان تنسيق دخول الجنة كم في الآكاء قد إيه واحد في الألف يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان والله ما كسدت الجنة فيستامها المفلسون ولا والله ما بارت الجنة فيبتاعها نسيئة المعسرون إنما أقيمت الجنة في سوق من يزيد فلم يرض لها ثمنا إلا التضحية بالأموال والتضحية بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل جنة الله سبحانه وتعالى يأتي هذا الشهر الفضيل فتفتح فيه أبواب الجنة الحق بسرعة ألا إنه من خاف أدلج ومن أدلج وصل المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فهل هتلحق تخش الجنة في رمضان قبل ما تتقفل الأبواب دي تاني وترجع للتنسيق المعهود في 11 ألف في, في ال 11 شهر إن من كل ألف واحد واحد بس يخش الجنة نعم أيها الإخوة فرصة عظيمة وفرحة كبيرة غامرة للمؤمن الذي هدفه الذي يضعه نصب عينيه هو جنة الله سبحانه وتعالى ورضوان الله سبحانه وتعالى شهر تغلق فيه أبواب الجحيم تغلق فيه أبواب الجحيم كلنا استوجب وكلنا وكلنا ذو خطأ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط فكلنا فكلنا تجهرمنا على معاصٍ ارتكبناها وكلنا قصرنا في حق ربنا سبحانه وتعالى تعرف تنسيق دخول جهنم قد ايه من كل ألف واحد تسعمية تسعة وتسعين بني آدم على جهنم عدل ده طول السنة يجي شهر رمضان تغلق أبواب الجنة لكثرة عتقاء الله عز وجل من النار في هذا الشهر الفضيل فكيف لا يفرح التائب فكيف لا يفرح المذنب بهذا الشهر الفضيل الذي تغلق فيه أبواب الجحيم يا هذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان قد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان هيبقى هو كمان يعني قل لي بالله عليك إذا ما كناش هنفلت بجلدنا من جهنم في رمضان وإذا ما كناش هنحقق أملنا بدخول الجنة في رمضان فإمتى هننفت بجلدنا من جهنم وإمتى هنحقق أملنا في أي شهر قل لي بالله عليك فهذا الشهر شهر فرحة للمذنبين وللمخطئين وللمقصرين في حق الله سبحانه وتعالى لذلك أولى وأول ما يستقبل به شهر رمضان التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى ولولا أن هذه الكلمة مركبة على الاختصار الشديد لا لحشيت كثيرا على كلمة النصوح فكثير من الناس يعني فكثير من الناس في مسألة التوبة يتوب توبة مغشوشة يتوب توبة مدخولة ليست توبة نصوحا ليست توبة نص... ليست توبة حقيقية نعم أيها الإخوة كيف لا يفرح المؤمن كيف لا يفرح العاقل بشهر يصفد فيه الشياطين شهر مالكش فيه حجة يعني طول السنة وانت كل ما بتذل في, في ذنب وكل ما بترتكب خطأ وكل ما, بت وكل ما بتخسر في حق الله سبحانه وتعالى تقول اللهم اخزيك يا شيطان اصل الشيطان ضحك عليا طب خلاص حجتك فرغانة في رمضان ما فيش شيطان في رمضان علشان تعرف ان اعدى اعدائك مش الشيطان ان اعدى اعدائك حاجة هي بين جنبيك هي نفسك دي اشد عليك من الشيطان الرجيم فعلينا أن نفرح فرحا شديدا فهذا الشهر شهر تفتح فيه أبواب الجنة تغلق فيه أبواب الجحيم يغل فيه مردة الشياطين لكن كيف يستقبل شهر رمضان للأسف الشديد نجد كثير من الناس يعني يستقبلون الشهر بما ليس له بأهل يستقبلون شهر الصيام بصنوف الطعام والشراب وصنوف ما لذ وطاب من ال من من من التمور ومن الياميش ومن الفاكهة ومن الحلويات بل لربما بعد الأمر عن ذلك وعن التوسع في المباحات للتجهرم والتجرؤ على المعاصي فنجد الخيمة الخيمة الخيم الرمضانية خيم رمضانية ديت احنا أول ما, أول ما واحد يعني لو السيدة الصالح عرفهم إن انه هيخلفوا ناس هيبقى هيعملوا خيم رمضانية فأول ما يتبادر لذهنه خيم رمضانية يبقى دي خيم هيعكفوا فيها على القرآن الكريم هيعكفوا فيها على الذكر والدعاء وتحصيل العلم الشرعي لا يفوجئهم إنها خيم رمضانية لتدخين الشيشة بالتفاح وما أدراك ما بعد ذلك سبحان ربي العظيم يقول لك دورات رمضانية دورات رمضانية أول ما السلف الصالح يسمعوا دورات رمضانية يقول لك دي دورات بقى مكثفة في حفظ القرآن الكريم في تدبر القرآن الكريم في, ال في, في التدرب على حسن القيام بين يدي الله في القيام دورات رمضانية تفوجأ إنها دورات دورات في كرة القدم أو في الكرة الشراب بيضيعوا بيها أوقاتهم وبيفوتوا على نفسهم هذه الفرصة الكبيرة سبحان ربي العظيم أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل ما هكذا يستقبل هذا الشهر الفضيل شهر رمضان يستقبل بالتوبة شهر رمضان يستقبل بالدعاء شهر رمضان يستقبل بالاجتهاد في أن تصوم صيام خواص الخواص شهر رمضان يستقبل بالقيام شهر رمضان يستقبل يستقبل يستقبل بالاعتكاف شهر رمضان يستقبل بالعمرة شهر رمضان يستقبل بصلة الرحم شهر رمضان يستقبل بالمنافسة في البذل وفي الصدقات هكذا يستقبل هذا الشهر الفضيل لكن أن نصير الشهر هكذا بهذه الصورة ويضيع علينا هذا الشهر الفضيل أيها الإخوة الأفاضل قبل ختام كلمتي أقول لك إن هناك خاصية عظيمة لشهر رمضان قدمت بها وأحشي عليها ألا وهي أنه تصفد فيه الشياطين تغل فيه الشياطين وتعتقل فيه الشياطين لكن للأسف الشديد وإن كانت شياطين الإنس وإن كانت شياطين الجن معتقلة مصفدة في رمضان إلا أن شياطين الجن مطلقة وقد استعدوا لكم استعدادا كبيرا بعضهم بياخد في المسلسل الواحد 30 مليون جنيه يا ترى الناس دي بتبعتر فلوسها كده ولا ده فعلا هو محتاج انه ينفق هذه النفقة دي اجرة ممثل واحد انا مش بكلمك على المسلسل اتكلف قد ايه ما بكلمكش على عدد المسلسلات قد ايه ما بكلمكش على ما هو ابعد من المسلسلات من برامج المنوعات وبرامج التوك شو وبرامج الى غير ذلك من, من الاشياء التي استعد لك بها شياطين الانس حتى يقطعوا عليك طريقك إلى ربك وحتى, وحتى يقدموا لك وجبات قلبية مسمومة يسمموا بها قلبك فلا يقبل هدى ولا يقبل طريق الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الأفاضل ننظر إلى إلى هؤلاء شياطين الإنس وشياطين الجن أميرهم الأكبر الشيطان الرجيم إبليس اللعين انظر إلى خطبته في النار عندما يتبعه أولياؤه ويتبعه من سمعوا كلامه وتقلدوا أقواله عندما يتبعونه يسبونه ويشتمونه ويقولون له خيبتنا وضيعتنا وكذبت علينا وغررت بنا في في فيقدمهم في النار يأتي أميرهم هو في النار ثم يأتي أن أتباعه من ورائه ثم ينصب له ثم ينصب له منبر من نار فيقوم عليه فيخطب خطبة عصماء في أبلغ ما تكون خطبة موضوعها الندالة بالدرجة الأولى أبلغ خطبة في الندالة خطبة إبليس يا ترى الخطبة ديت متسجلة في أي كتاب متسجلة في كتاب ربنا علشان ما يبقاش حد له حجة إنه ما يعديش عليها فالخطبة ديت مش متسجلة في أي كتاب من الكتب لا ده متسجلة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى اسمع اسمع أبلغ خطبة ندالة في العالم وأبلغ خطبة تبري من الأتباع في العالم وهو يقول كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم وقال الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي كعبارات في أبلغ ما يكون قال لك ده أنتوا كنتوا بريال ده أنا كنت بس بقول له بس كده ايه رأيك لو تبص الاقيه على طول مأنججها وماشي بيها على الكورنيش انا بقول له تبص بس انا بقول له ايه رأيك لو فتحت ألاقيه فاتح لي مئة ألف موقع من إياهم وبعدين تيجي تقول الله يخزيك انت اللي ضيعتني لا انت انت كنت ده انت كنت سهل جدا ده انت كنت قريب جدا زي برضه ما شياطين الانس استعدوا لك بوجبات مسمومه وعملوا لك البرومات بتاعه المسلسلات وبتاعه البرامج وغير ذلك وسابوك ما هماش هيضربوك على ايدك انت اللي بتضيع وقتك بوقتك بنفسك فلذلك ايها الاخوه الافاضل علينا ان يكون لنا شعار في هذا الشهر الفضيل وأعظم شعار أن يكون شعارنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى من ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى وعجلت إليك رب لترضى ليكن شعارك في رمضان قول ربك سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إذا فرغت من عبادة فانصب لعبادة أخرى وإذا فرغت من عمل الدنيا فانصب لعبادة ربك ليكن شعارك في رمضان قول ربك سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وانقطع لعبادته انقطاعا فيش وقت تضيعه ان شاء الله حتى في المباحات ده وقت شريف عاوز تحصل فيه الجنة وعاوز تبعد فيه عن نار جهنم وعاوز تحصل فيه والطريق قدامك سالك من كل معوقات فعلينا أن نهتبل هذه الفرصة في أن نحصل الخير الكثير قبل أن نندم ولا تحين مندم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وأن يوفقنا للاجتهاد فيما يرضيه سبحانه وتعالى وأن يوفقنا للتعاون على البر والتقوى نسأله سبحانه وتعالى أن يبيض هذه الوجوه وأن, يح وأن يحسن خاتمة خاتمتنا جميعا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا اخواني يا بي في الشيخ طارق عمل فيكم يا رجاله الشيخ طارق ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني ما شاء الله كتاب الله يعني من يعني الواحد بيفخر ان يعني ان الشيخ طارق صديق لي اللهم لك الحمد يعني كلما جلست معه سمعت يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله من فهم القران والسنه يعني الحاجات اللي تسعد الواحد بالصحبه الصالحه والله يا اخوان السؤال اللي في الاول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله هل صليت الليله على النبي صلى الله عليه وسلم صليت الليله ولا لا ها صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشر وانشري الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا إخواني أنا ما في مرة تكلمت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووجدت فتح في, الد... في الدنيا وفي الدعوة لم أكن أتخيله والله يا إخواني ما في مرة تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وناصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووجدت فتوحات عجيبة ونصرة من الله عجيبة وتلاقي الحاجة اللي انت اتكلمت عن النبي فيها مليون حد عرف بيها وسمعها وانتشرت ليه وانت ما انتش قادر تفهم يا جماعة الدرس اللي كان قبله يا دوبك اللي سمعوا عدد معين والدرس اللي كان بعد كده اشمعنى لما بنتكلم عن النبي بنرفع اشمعنى لما بنتكلم عن النبي بننصر اشمعنى لما بنتكلم عن النبي بنمد وبنؤيد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام اخواني واحبابي في الله عايزين نقول ايه النهاردة النهاردة توتات رمضانية يعني ايه توتات رمضانية يعني احنا بنتكلم عن رمضان ولكن كلام سريع عشان يستوعب يعني يعني اخواننا من الدعاء وهذه الباقة من الدعاء من عدة سنوات يا جماعة احد رجال الاعمال يعني كانت قضية مشهورة وملناش دعوه بالحكم القضائي بتاعها احد رجال الاعمال اتهم في قتل يعني واحدة يعني يعني يعني تسمى فنانة يعني في دولة من دول الخليج وحكم عليه بالاعدام وحكم عليه بالاعدام القضية ان قرأت في جريدة من الجرايد انه هو عارض على اهلها بعد ما اتحكم عليه بالاعدام الكلام ده كان وقتها انه عرض على اهلها عشان يتنازلوا عن القضية خمسة مليار دولار خمسة مليار دولار يعني حوالي 35 مليار جنيه مصري بالعملة بتاعته حوالي 35 مليار جنيه مصري انا لما بصيت لل- للوضع ده قلت سبحان الله العظيم الراجل ده بيدفع المبلغ الرهيب ده ليه عشان يعتق رقبته من حبل المشنقه من اجل ان يعتق رقبته من حبل المشنقه لو انت مكان الراجل ده هتدفع الفلوس دي ولا لا هتدفعها انا لو مكانه هدفع 500 مليار دولار ليه يا عم اعتق رقبتي من حبل المشنقه قال لا ازاي وعشان ايه يا اخوانا اذا كان في انسان عشان يعتق رقبته من حبل المشنقه مستعد يدفع خمسة مليار دولار امال انا وانت وانتي مستعدين ندفع كام عشان نعتق رقبتنا من النار هو ده رمضان يا جماعة رمضان يعني عتق رقبة من النار عارف يعني ايه عتق رقبة من النار انت عارف يعني ايه النار انت عارف يعني ايه زنازين النار انت عارفة يعني ايه لهيب النار احنا في الصيف اللي احنا فيه ده لما النور بيتقطع شوية شوف بيبقى كل واحد مننا حالته شكلها ايه انت عارف يعني ايه جهنم انت عارف يعني ايه العذاب بنار جهنم والعياذ بالله لما تتخيل ابواب جهنم وجحيم جهنم وزنازين جهنم تبدا فعلا تفهم يعني انت عندك فرصه ان تعتق رقبتك من النار باذن الله سبحانه وتعالى اخواني في الله واحبابي في الله لو واحد دخل اعظم مستشفى في الدنيا واكبر مشت- مستشفى في الدنيا وفيها احدث اجهزه في الدنيا وفيها امهر اطباء في الدنيا وبيكتبوا اقوى دواء في الدنيا والراجل ده دخل المستشفى كل ما الممرضه تديله حبايه الدواء يقوم راميها في صندوق الزباله اللي جنبه من غير ما حد ياخد باله الراجل ده هيروق الراجل ده مش هيروق ليه لانه لا يتناول العلاج كل امكانيات المستشفى مش هتنفعه رمضان عامل زي المستشفى دي لو انت ما خدتش العلاج بتاع رمضان لو انت ما دخلتش المستشفى بتاعت رمضان وتناولت جرعات العلاج مظبوطه هتستفيد من رمضان بايه عشان كده اخواني واحبابي في الله عايزين نتدبر مع بعض لما ربنا يقول على رمضان في سورة البقرة أياما معدودات أيام معدودات لما أم بتموت تقول لابنها يا ابني أنا أيامي في الدنيا معدودة يعني إيه أياما معدودات يعني أبواب السماء السبعة مفتوحة أياما معدودات يعني أبواب الجنة الثمانية مفتوحة أياما معدودات يعني أوكازيون على الجنة بكل ما فيها وبكل درجاتها أياما معدودات يعني ليك فرص للعتق من النار للنهار اياما معدودات يعني دعائك مستجاب اياما معدودات يبقى احنا باذن الله سبحانه وتعالى بنستعد ان احنا في خلال ايام نستقبل هذه الايام المعدودات لما بقرا تتكلم عن رمضان والجنه الحقيقه يا جماعه يعني سبحان الله العظيم يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول للصحابه بني الاسلام على خمس شهاده لا اله الا الله ان محمد رسول الله اقام الصلاه ايتاء الزكاه صوم رمضان حج البيت خلاص بني الاسلام فوعد جه للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله ارايت بقى لو انا شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله عليه الصلاه والسلام وصليت الخمس و حججت البيت وصمت رمضان وقمت أين أنا قال مع الصديقين والشهداء الوقتي النبي عليه الصلاة والسلام قال ان بني الاسلام على خمس الراجل ده جاب نفس الفرائض بتاعة الاسلام والاركان بس زود كلمة واحدة وصمت رمضان وايه وقمت يعني يا رسول الله انا هعمل الاركان ده بس ولكن انا هوصل الليل بالنهار في رمضان النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه مع الصديقين والشهداء يبقى رمضان بيرفعك لدرجه الصديقين في الجنه رمضان يرفعك لدرجة الصديقين بالجنة لو عبدت ربنا فيه ليل نهار حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رجلين من قضاء من بلا حي من قضاء لما واحد منهم استشهد في معركة واحد منهم مات بعديه بسنة على السرير بتاعه وطلحة بن عبيد الله رأى أن باب الجنة قد فتح ونودي الذي مات على سريره ونودي الذي مات على سريره واخر الذي مات شهيدا الصحابه بداوا يتكلموا وفي ايه النبي عليه الصلاه والسلام مربينا على ان الشهاده دي ملهاش مثيل راح للنبي عليه الصلاه والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اي ذلك تعجبون مستغربين من ايه من اي ذلك تعجبون ايه اللي مخليكم مستغربين اليس قد عاش عاما بعده وصام بعده رمضان وق- وصلى ستة آلاف ركعة وكذا وكذا من صلاة السنة وفي قراءة من صلاة السنة وصام بعده رمضان يعني لما جبنا كفتين ميزان كفة ميزان حطينا فيها الجهاد في سبيل الله وكفة ميزان حطينا فيها رمضان الكفة اللي رجحت هي رمضان يا جماعة يعني رمضان يرفعك فوق درجات الشهداء في الجنة يعني الحديث اللي فات رمضان بيرفعك لدرجات الصديقين في الجنة والحديث ده رمضان بيرفعك لدرجات الشهداء بل فوق درجات الشهداء في الجنة بل الأشد من هذا حينما ذهبت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أبو طلحة زوجي راح يحج وما خدنيش معاه قال لها أما علمت أن, أن عمره في رمضان اللهم ارزقنا يا رب أن عمره في رمضان تعدل حجه معي تعد الحج ايه معي مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني ايه معي يعني مقام الصحابة يا جماعة كلمة معي ديت يعني يعني اللي يعمل دي ياخد مقام اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ده فهمني ليه السنابحي رحمه الله لما وصل المدينة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بخمس ايام لان كان هاجر للنبي بعد موت النبي بخمس ايام فأول سؤال سأله أول ما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام مات إيه فأخبرني عن ليلة القدر طب ليلة القدر إمتى طب موسم رمضان إمتى ليه لأنه قال لك إذا كان صحبة النبي فاتتني في حياته فلن تفوتني في الآخرة إذا كان فاتتني أن أنا أبقى من أصحابه في الدنيا فلن تفوتني أن أنا أبقى من أصحابه في الآخرة طب إيه اللي يخليني مع النبي في الجنة رمضان يعني رمضان يرفعك في الجنة لمقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أما علمت أن حج أن عمرة في رمضان تعدل حج معي يا أخوانا فتحوا ذهنكم شوية النبي بيقول لك عمرة بحجة العمرة نفل والحجة فرض يعني النفل بيضاعف لمقام الفرض العمرة ثوابها كام في المية من ثواب الحجة و جهادها كام في المية من جهات الحجة العمرة في رمضان عدلت حجة ومع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اذا عمرة بقت حجة في صحبة رسول الله الفرق بينهم كم ضعف 100 ضعف اكتر ده حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام ألف ضعف اكتر اكتر من ألف الله الله يعني الكريم قال لك ان نافلة ضعفت بقت حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى صفحة القرآن تبقى بقد ايه يبقى ختمة القرآن تبقى بقد ايه عشان كده لما بشوف حديث ليلة القدر وآية ليلة القدر قول الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر مش ليلة القدر بألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر يعني أحسن من ألف تلاتين يوم يعني أحسن من تلاتين ألف يوم يعني الليلة نص يوم يعني أحسن من ستين ألف ضعف أنت متخيل يعني ختمة القرآن ليلة القدر بستين ألف ختمة يعني لو انت مشيت على انك تختم في العشرة الاواخر كل ثلاث ايام ختمة لو انت ختمت في ليلة القدر تلت القرآن يعني انت تبقى بكم ختمة تلت القرآن بكم ختمة عشرين الف ختمة في ليلة ميزانك يزداد عشرين الف ختمة لان نضرب في ستين الف على طول صفحة القرآن بستين الف يعني صفحة القرآن بكم ختمة الختمة 600 صفحة يعني صفحة القرآن بكم بمئة ختمة صفحة القرآن في ليلة القدر بمئة ختمة للمصحف كله انت متخيل الثواب ده شكله ايه تفطير الصايم في ليلة القدر بستين الف تفطير صايم مكالمة صلة الرحم في ليلة القدر بستين ألف صلة رحم الركعة في ليلة القدر بستين ألف ركعة انت متخيل انك انت داخل على هذا الموسم العظيم ان بقى ربنا بيقول خير من ألف شهر يعني خير من 83 سنة عبادة انت عمرك ما هتعيش 83 سنة الا ان يشاء الله و83 سنة مشفيين لا فيهم نوم ولا فيهم مرض ولا فيهم ما قبل البلوغ ولا فيهم امراض اخر العمر ولا فيهم اتصالات ولا فيهم مواصلات ولا فيهم فطار وغدا وعشاء ولا فيهم شغل ولا فيهم دراسة ولا فيهم امتحانات ولا فيهم كسل ولا 83 سنة مشفيين يتحطوا في ميزانك في ليلة واحدة يبقى انت متخيل ان الموضوع ده يعني مش اخطر موضوع في حياتك عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك فيه ليلة خير, خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم ما بيتحرمش منها غير إنسان محروم والعياذ بالله النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك في رمضان لله في كل ليلة عتقاء من النار وفي كل يوم وليلة انت عارف يعني ايه يعني ايه عتقاء من النار انت عارف يعني ايه نار انت عارف يعني ايه انك انت تنجو من النار بسبب عبادتك في ليله من الليالي لله في كل ليله ويوم في كل يوم وليله عتقاء من النار والرسول ما قالش عتقاء بسبب ايه بسبب الصيام ولا بسبب القران ولا بسبب الدعاء انت عندك ألف فرصه تعتقك من النار في كل يوم وليله طب يعني ايه في كل يوم وليله يعني لازم تدخل كل يوم وليله بهدف يعني من اول ليله في رمضان على يعني ال الكلام ال الفلكيا على مصر ان رمضان الحد الجاي باذن الله سبحانه وتعالى الحد اللي بعد الجاي يعني يعني يبقى السبت بالليل السبت بالليل ده فلكيا يعني توقيت السعوديه الله اعلم بقى ولكن على توقيت مصر الحد يعني السبت بالليل يعني السبت المغرب يبدا رمضان انت متخيل يعني ايه من اول ليله داخل ليك هدف يعني ايه في كل يوم وليله يعني لو فرطت وضاع منك حاجه قدامك فرصه تعوض كل اللي راح منك طب يعني ايه في كل يوم وليله يعني اوعى تضيع ولا يوم ولا ليله لما اقول لك البرنامج ده 30 حلقه كل حلقه الجائزه الاولى عربيه بي ام يبقى اذا اوعى تضيع ولا حلقه هو ده بالظبط كده في كل يوم وليله عتقاء من النار لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك انزلت صحف ابراهيم في اول ليله من رمضان يعني من اول ليله خد بالك من اول ليله الانوار بتنزل من اول ليله الفتوحات بتنزل وانزلت التوراه لست مضاين من رمضان وانزل الانجيل لثلاث عشر خلونا من رمضان وانزل الزبور لثمان عشر خلينا من رمضان وانزل القرآن لأربع وعشرين خلينا من رمضان صحف إبراهيم نزلت في رمضان التوراة نزلت في رمضان الإنجيل نزل في رمضان الزبور نزل في رمضان القرآن نزل في رمضان يعني رمضان هو شهر إنارة السماء للأرض رمضان هو شهر تنزل أنوار السماء إلى الأرض يا ترى النور بتاعك أنت هيبقى إيه السنة دي ويا ترى النور بتاعك هيبقى إمتى النبي بيقول لك الزبور يوم 19 واللي او ليله 18 18 يعني 18 خلقنا يعني ليله 19 والقران 24 خلقنا يعني ليله 25 والانجيل 13 يعني ليله 14 والتوراة ليلة سبعة والصحف إبراهيم ليلة واحد يعني في أي ليلة يعني في أوله ممكن تتنزل الأنوار في وسطه ممكن تتنزل الأنوار في اخره ممكن تتنزل الانوار الاخوه تيجي في اول يومين في رمضان ينشطوا وبعد كده العشره الاواخر العشره الاوائل نزل فيهم صحف ابراهيم والتوراه والعشره الاواسط نزل فيهم الانجيل والزبور والعشره الاواخر نزل فيهم صحف ابراهيم يعني اذا يا اخواني في الله في اي لحظه في رمضان يمكن ان تتنزل الانوار اين انت من رمضان اين انت من هذا الموسم العظيم من هذا الموسم الجليل رمضان ده restart يا اخواننا للامه restart لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك شهر رمضان الذي انزل فيه القران شهر من الشهرة حاجة مشهورة عند أهل السماء وعند الصالحين وفي قراءة شهر رمضان شهر بالنصب بأسلوب الإغراء يعني الزم شهر رمضان احذر أن تضيع شهر رمضان أسلوب الإغراء شهر رمضان ده شهر يا جماعة مش معسكر شبابي ثلاث أيام مش معسكر ط... مش ليلة إيمانية مش يوم تربوي مش طلعة مقابر ساعتين ده شهر يا اخوانا شهر رمضان من المعاني العجيبة في في اللغة للجذر بتاع رمضان ان الرمض هو المطر اللي بينزل على الارض بعد ما اتحرقت بعد ما التهبت بعد ما شققت ان ان رمضان عامل يا اخوانا زي نقطة المية اللي نازلة على الارض والارض هتموت عليها ان رمضان ده اغاثة زي واحد غايص تحت المية واتقطع انبوبة الاكسجين عنه وهو بيموت واحد جه مديله انبوبة اكسجين اهو رمضان ده شهر اغاثة شهر اغاثة لقلوبنا للامراض بتاعت قلوبنا من معاني رمضان الرميد اللي هو زي الموس كده السيف اللي حده حامي قوي رمضان ده عمليه جراحيه رمضان ده استئصال لبؤر الشهوات والشبهات من قلبك ولكن لو عشت رمضان صح من معاني رمضان الرمضاء الحجاره المولعه نار رمضان يا اخوانا هيحرق الامراض اللي جواك رمضان هيحرق الشهوات اللي جواك هيحرق الشهوات اللي جواك شهر رمضان الذي انزل فيه القران يعني رمضان ده الستارت البدايه كانت في رمضان والبدايه بتاعتي وبتاعتك وبتاعتك هتبقى في رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس هيديك خط سير في حياتك مشكلة معظم الناس في حياتها بل مشكلة كل الناس في حياتها ان هو يخرج بخط سير اعمل ايه وبينات من الهدى والفرقان يعني ايه الفرقان يا جماعة مصيبة الامة الوقت التمييع اللي التوك شو بيعملوه في الامة الوقت اللي العلمانيين بيحاربوا الامة بيه الوقت انه يميع لك الدين ان الدنيا تميع لما جه المشركين يبنوا الكعبة قبل النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثة النبي قال لك مش هنحط في بناء الكعبة مال حرام قال لك يعني مال حرام قال لك اللي بيتعامل بالربا ما يناخدش منه فلوس اللي بيخلي الجواري بتاعته تقع في الزنا رايات حمر وياخد فلوس من وراهم ما ناخدش منه فلوس اللي بيتعامل في السحر والكهانة ما ناخدش منه فلوس ما عرفوش يكملوا بناء الكعبة وفضل حجر اسماعيل رغم انه من جوه الكعبة براها لانهم ما عرفوش يكملوا بناء ناس واضحة مع نفسها ساعة ما جت تبني الكعبة قالوا مش هندخل فيها حرام ايه الحرام الحرام حرام بقى احنا دلوقتي الربا بقى اسمه ايه الخمره بقى اسمها ايه الفجور بقى يتسمى فن ازاي التمرد على الله والتمرد على شرع الله بقى اسمه ايه يقول لك حريه فكريه فجور المراه بقى اسمه تحرير المراه يبقى الوقت مصيبه الواقع اللي احنا عايشين فيه التمييع ان في ناس كتير ما عادتش عارفه ده حرام ولا حلال ده بيقول حرام وده بيقول حلال وده بيقول مكروه وده بيقول مستحب والدنيا متلبسه على الناس شهر رمضان بيرجع الحرام حرام والحلال حلال وبينات من الهدى والفرقان الفرقان يا جماعه غير الهدى الهدى ان الحق يتعرف ده الحق امال الفرقان ان الباطل يتعرف ده الباطل رمضان اللي هيعبد ربنا في رمضان هيعرف مين الحق ومين الباطل هيعرف مين الصح ومين الغلط هيعرف ايه الحلال وايه الحرام عشان كده اهل الباطل مرعوبين من رمضان لانه نظارة بترجع نظر الامة سليم تاني تشوف الصح صح والغلط غلط فمن شاهد منكم الشهر فليصم شاهد لا تنسى ومن آه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر يريد الله بكم اليسر على قد ما تعبدوا على قد ما هيسر لك اكتر ايه اثرت في قلب الاسبوع اللي فات ده اكتر ايه علمت في قلب الاسبوع اللي فات ده وانا قاعد مع بعض اخواني عاملين مقرأة مقرأة قرآن في سورة طه ففي الاخر كده بقرأ في قول الله او بتكلم في قول الله اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار ايه لعلك ترضى قلت يا نهار أبيض ربنا بيقول لك اعبدني وانا هرضيك اعبدني وما تشيلش هم حاجة اعبدني وما تفكرش في حاجة النبي عليه الصلاة والسلام في سورة طه ربنا بيقول له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تخيل لما الداعية يحس بالشقاء من كتر المعوقات اللي في وش الدعوة والمنع اللي في وش الدعوة والمشاكل اللي الملتزمين عايشين فيها والفساد اللي المجتمع فيه والحرب الموجهة للدعوة النبي عايش واقع رهيب ربنا في الاخر بيقول له عايز ترضى عايز ارضيك عايز اخليك راضي سعيد كل اللي نفسك فيه محققهولك في دعوتك سبح بالليل والنهار اعبدني بالليل والنهار لعلك ترضى يا اخوانا رمضان فرصة لعلك ترضى رمضان فرصة انك تعبد ربنا صح فربنا يرضيك ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم الله أكبر عارف يعني ايه ولتكبروا الله يعني تقول الله أكبر يعني ايه شاب قدامه نص مليون موقع قذر وقدامه الفجور علني ولما يتحرشوا بفتاة يقول لك الحل ان احنا نفتح بيوت للزنا انتوا عايزين اكتر من كده ايه هي ناقصة بيوت زنا هي ناقصة زنا هي ناقصة فجور شاب قدامه كل الفجور قدامه كل الشبهات قدامه مواقع الالحاد قدامه مواقع الربوبيين قدامه الدنيا ضايعة يدخل رمضان يعبد ربنا في رمضان يخرج وشه منور موصول بالله ربنا ميسر له حياته تشوفه كده تقول الله اكبر الله اكبر جهد الباطل كله وقع تحت رجلين رمضان جهد الباطل كله اتخرب بسبب رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم ده كلمة نصر رمضان شهر النصر يا جماعة رمضان بنستشعر فيه ان الدين اقوى من الدنيا خليهم يعملوا مسلسلات خليهم يعملوا كاس عالم خليهم يكملوا برامج الفجور في رمضان خليهم يعملوا اللي هم عاملينه رمضان اقوى من كل اللي بيعملوه رمضان شهر نصر اما تشوف الشباب اللي قاعدين محرقين قلبهم معاهم عشان يضيعوهم طول السنة وفي الآخر ربنا يهديهم في رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم إخواني وأحبابي في الله يعني عايزين كلنا نعمل ريستارت في رمضان عايزين كلنا نعرف قيمة رمضان عايزين كلنا نبقى فاهمين خطورة عبادة ربنا في رمضان ان شاء الله باذن الله يعني يعني ربنا كرمنا الشيخ احمد جلال اتكلم والشيخ طارق سعد ربنا يحفظه اتكلم ولسه الشيخ عادل لطفي باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نستفاد من كل واحد من مشايخنا ودعاتنا الى الله يا جماعه عايزين نستفاد من كل فرصه والشيخ سامح كمان باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نستفيد من كل فرصه يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى تقربنا من ربنا ان شاء الله باذن الله يعني رمضان ده فرصه مهمه جدا وفرصه عظيمه جدا هنتقابل مع بعض ان شاء الله باذن الله انتوا عندكم يعني التراويح هنا عندكم التراويح مع الشيخ احمد جلال في مسجد الصديق عندكم الشيخ احمد جلال هيعمل سلسله يوميه شرح الجزء اللي هيتصلى بيه في التراويح كل يوم العصر في مسجد الصديق يعني ايه يعني ممكن يكون بعض الدعاء الدنيا لسه ايه يعني يعني في بعض مشاكل ولكن ربنا هو الفتاح وان اغلق باب ربنا يفتح الف باب باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نتعاهد كده ان شاء الله الاعتكاف يعني بالنسبه لنا هيبقى الاعتكاف في الجماعه الشرعيه العشر الاواخر باذن الله هتتواصلوا بقى مع موضوع الاعتكاف من خلال الورش او من خلال اداره الجمعيه باذن الله سبحانه وتعالى عايزين كده نشحذ امامنا على رمضان لان الجمعه الجايه هي اخر جمعه قبل آه قبل رمضان باذن الله سبحانه وتعالى آه ربنا يسددكم يا اخواني وربنا يوفقكم وربنا يفتح عليكم و يعني ان شاء الله باذن الله نلتقي على خير كده حد عنده اي سؤال حد عايز اي حاجه حد معهوش فلوس حد بيحب ها ربنا يبارك فيكم الشيخ سامح بقى ربنا يحفظه امام مجمع الفردوس سؤال مهم كيف اكون مثلك يا سهله جدا يعصى ربنا طول اليوم انت الموضوع بسيط جدا يعني كل ما تشوف مصيعه اقع فيها كل ما تشوف مشكله اقع وقع نفسك فيها وانت هتبقى احسن مني 100 مره
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد سيدنا محمد النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين نبدأ لقاءنا بإذن الله تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا عايز أسمع الصلاة على النبي صوت عالي ترد المسجد لنغيظ الكفار لنغيظ أعداء الدين لنغيظ الملحدين والشيوعيين والليبراليين والعلمانيين وأعداء الدين ارفع صوتك واجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز يعني هذا الأمر ينقلب عليهم هم دلوقتي عايزينك تشيل الصورة اللي أنت لازقها عندك على البيت عشان ما تصليش على النبي صلى الله عليه وسلم عايزينك تشيل الصورة اللي أنت لازقها على العربية عشان ما تفكرش حد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنا عايزك كل ما تدخل أي مكان في ناس تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم داخل العربية اللهم صل على سيدنا محمد داخل المواصلات اللهم صل على سيدنا محمد داخل الشغل بتاعك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ليعلم هؤلاء وأتباعهم وأذنابهم أننا دائما نذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا لا نحتاج لورقة لتذكرنا ولكنه في قلوبنا دائما نصلي عليه في وقت وحين فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين هذه بداية أحبتي في الله لكن يعني مشايخنا الفضلاء فضيلة الشيخ طارق والشيخ أحمد والشيخ حازم تحدثوا عن فضل شهر رمضان وما ينبغي علينا أن نفعله وأن ندخل به إلى شهر رمضان ما أريد أن أقوله أمران الأمر الأول أنك تبدأ من الآن ب تعرف كده لما تبقى ماشي على الطريق بالعربية وتلاقي كده علامة stop لازم تقف هنا أنا عايزك تعمل دي النهاردة النهاردة stop أقف مفيش معاصي مفيش ذنوب أقف من النهاردة لأن أنت داخل على موسم العتق من النيران داخل على موسم من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه داخل على موسم من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه داخل على موسم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كل هذه الأشياء لن تأتيك وأنت مستمر على الذنوب والمعاصي مغفرة الذنوب من صام رمضان إيمانا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون كل ده مش هيجي وانت النهاردة كام كام شعبان آه مش هيجي و22 شعبان زي واحد شعبان زي واحد جماد الأولى وأنا نايم عن صلاة الفجر وأنا ما بقومش الليل وأنا ما بقولش أذكار الصباح وأذكار المساء لأ الثواب ده هيجي لما ابدا من الان اعمل stop للطاعه stop للمعاصي ستوب للذنوب اوقف كل المعاصي وكل الاخطاء اللي انا ماشي عليها واقف من دلوقتي لان ربنا عز وجل يقول الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الله عز وجل انت عارف بيعاتب بالايه ديت مين مش بيعاتب بها احمد ومحمود وعلي لا لا لا لا انت عارف كان بيعاتب بها مين ده بيعاتب بها الصحابه رضوان الله عليهم بعد ان اسلموا عارف بكم سنه مين يقول ها بعد ان اسلموا باربع سنوات باربع سنوات الله يعاتبهم ويقول لهم ألم يئن الأوان ألم يحن الوقت لكي تعودوا لكي تخشع قلوبكم لذكر الله وما نزل من الحق كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله جل وعلا بهذه الآية إلا أربع سنوات لسه داخلين في الإسلام بقالهم أربع سنوات الصحابة الكرام الأطهار الأخيار أفضل الخلق بعد الرسل بعد إسلامهم بأربع سنوات يقول الله لهم ألم يئن الأوان لتخشع قلوبكم ألم يئن الأوان لتعودوا ألم يئن الأوان لتتوبوا يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمال إحنا اللي دخلنا في الإسلام بقالنا عشرين وثلاثين واربعين وستين وسبعين وفينا اللي غافل وفينا اللي ناسي وفينا اللي نايم وفينا اللي مسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا احنا عمالين نسمع الكلام بتاع الشيخ حازم ربنا يبارك فيه والشيخ طارق ربنا يحفظه والشيخ أحمد ربنا يبارك في عمره وكلام جميل عن رمضان وآه ده أنا ه... لما يجي رمضان مش هسيب الجمعية الشرعية ده أنا لما يجي رمضان مش هسيب درس في الصديق ده أنا لما يجي رمضان هروح أنام في السلاب ده أنا لازم أعتكف ده أنا لازم أخلص القرآن عشر مرات أقول لك إنها ليست أماني مش بالكلام مش أنا نفسي أعمل وما يجي رمضان لا لا لا, لا الكلام مش كده الله تعالى يقول في كتابه ولو أرادوا الخروج إيه اللي يحصل ها لأعدوا له عدة المنافقين كانوا بيقولوا للنبي احنا هنخرج معاك هنقاتل معاك هنعمل معاك بس في الواقع في حد فيهم جاهز سلاح في جاه واحد فيهم جاهز درع في واحد فيهم جاهز فرس عشان يركبوا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم مفيش يبقى الموضوع ايه كلام الموضوع ايه كلام لكن لو أرادوا الخروج حقا لو أرادوا أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حقا لأعدوا العدة لكنهم لم يعدوها فعلم أنهم كاذبون كاذبين مجرد كلام عشان كده الحسن البصري يقول لنا إيه ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وإيه ها وصدقه العمل وإن أناسا خرجوا من الدنيا بلا حسنة واحدة ليه؟ قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن إيه اللي يحصل لأحسنوا العمل كان هيتحرك كان يبدأ من دلوقتي يقيم الليل يبدأ من شهر شهرين يعود نفسه على الصيام اثنين وخميس و13 و14 و15 يبدأ يقرأ كل يوم جزء من القرآن ويزود القراءة ويزود الصيام ويزود الإنفاق في سبيل الله ويبدأ يغض بصره عن الحرام ويبدأ ما يسمعش حرام ويبدأ يبطل كل الذنوب والمعاصي ليه لأنه إنسان فعلا يريد أن تعتق رقبته من النار أعد العدة بالفعل ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالشك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيه ها وأعمالكم لازم عمل ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب آه أنا نفسي تعتق رقبتي من النار نفسي أكون ممن قام إيمانا واحتسابا وأتمنى أن أكون ممن صام إيمانا واحتسابا وأتمنى أن أدخل من باب الريان لكنني لست أتمنى وفقط بل أتمنى وأعد الإيه وأعد العدة من زمان وأنا بتعود على الصيام عشان لما يجي رمضان الصيام ده بالنسبة لي بقى شيء إيه طبيعي ما تجيش تلاقي الموظف أول يوم في رمضان حد بيكلمه يقول له سيبه أصله إيه مصدع ليه اصل هو ما اتدربش قبل كده على الايه على الصيام تيجي في اول اسبوع من رمضان تلاقي الجمعيه الشرعيه مقفوله الناس كلها واقفه بتصلي ايه قيام اليوم الثامن بدا صفين يقلوا اليوم العاشر بدا نص الجمعيه يمشي اليوم ال11 ال12 ال13 بدا ما تلاقيش الا ثلاث اربع صفوف ورا الامام ليه اصل هو ايه ما سخنش انت عارف في ناس كتير دلوقتي بتتفرج على كاس العالم صح أه. المفروض ان احنا الناس اللي بتتفرج على كاس العالم دي تاخد العبره تاخد العظه الحكمه ضاله المؤمن اينما وجدها فهو ايه احق الناس بها اخد عبره من كاس العالم اخد عبره من كاس العالم الناس اللي عماله تلعب والمباريات والفرق اللي عماله تتدرب تلاقي الفرقه من دول قبل كاس العالم عملت شهر معسكر ولعبت مع فريق كذا واتدربت مع فريق زي الفريق اللي هتلعب معاه الكلام ده كله ليه عشان لما تيجي تخش كاس العالم تعرف تعرف تعمل ايه تجيب كاس العالم او على الاقل تحقق مرتبه عاليه تجيب مركز عالي لكن هل لقيت فرقه من دول طلع من بلد ودخل على كاس العالم على طول لا بيتدرب ويعمل معسكرات انا اولى بكده أنا أولى إن أنا قبل رمضان أتدرب على الطاعة أتدرب على الصيام أتدرب على القيام طب تعالى بسرعة كده عشان ما نطولش عليكم إحنا قلنا المفروض إن إحنا نكون بدأنا نتدرب على الصيام طب يا ترى وأظن إن أنا أول المقصرين يا ترى بدأنا ندرب نفسنا على قيام الليل يا ترى امبارح قمت بكام جزء بلاش كام جزء قمت بكام ربع يا ترى امبارح قمت كام صفحة من القرآن الكريم ولا احنا بقى بنتكلم وخلاص ها احنا بنتكلم وخلاص ولا احنا فعلا امبارح صلينا قيام ليل بجزء واول امبارح صلينا بجزئين يا ترى حالنا ايه مع القيام تعالى كده ناخد بسرعة كم معلومة يا ترى ليه نقيم الليل عشان نتحفز كده والنهارده اللي ما بدأش يقيم الليل يبدأ من دلوقتي يعود نفسه الأسبوع اللي فاضل ده على قيام الليل ليه نقيم الليل ليه نقيم الليل تعالى كده نعرف مع بعض أول حاجة نقيم الليل عشانها عشان الليل ده اللي ربنا بيقول لك فيه اطلب واتمنى انت عايز ايه اه ربنا بيقول لك اطلب واتمنى انت عايز ايه ماذا تريد لو تخيلنا دلوقتي ان الشيخ طارق ربنا يبارك فيه عارفين الشيخ طارق سعد شيخنا واستاذنا الشيخ طارق قال لك انا هاجي دلوقتي النهارده ايه النهارده الجمعه هاجي بالليل الساعه 3 واقف قدام الجمعيه الشرعيه واجيب كونتينر كبير حاويه كبيره مليانه فلوس واللي عايز 1000 جنيه يجي وانا اديله واللي عايز 10000 يجي وانا اديله واللي عايز 5000 يجي وانا اديله بس مش هوزع غير الساعه 3 بالليل يا ترى شيخ طارق هتلاقي الناس عامله ايه ها اظن هتلاقي المنصوره كلها قدام الجمعيه هنا صح ايه رايك ان ربنا عز وجل كل ليلة كل ليلة مفيش ليلة بتعدي إلا لما ينزل ويعرض عليك أفضل من كده وأعظم من كده وأجمل من كده اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتنزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا حين يمضي الثلث الأول من الليل فيقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ولا يزال كذلك كل ليلة حتى يطلع الفجر كل ليلة كل ليلة الله عز وجل يتنزل إلى سماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله وكماله فيقول أنا الملك أنا الذي أملك كل شيء أنا الذي أملك المال والصحة والولد والجاه والرزق والمنصب وكل شيء أنا الذي أملكه ألا تريد شيئا مني من ذا الذي يسأل الملك من ذا الذي يسأل من يملك كل شيء ألا تريد شيئا من الله من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ملكش حاجة عند ربنا ألا تريد صحة ألا تريد سعة في الرزق ألا تريد ولدا صالحا ألا تريد أن يمن الله عليك نعمة حفظ القرآن ألا تريد شيئا من الله ده احنا قلنا اللي عايز 10 جنيه هيجي يقف قدام الجمعية الشرعية الساعة 3 بالليل طب اللي عايز هداية اللي عايز ربنا يبلغه رمضان اللي عايز عتق من النيران ما يقومش لله عز وجل بالليل يبقى لازم من النهاردة نعمل ايه نقوم نصلي قيام ليل لو ركعتين بعد صلاة العشاء لكن اوعى النهاردة يعدي عليك غير لما تبدأ في التعود على القيام بنقوم قيام الليل كمان لأن قيام الليل عون على هموم الحياة عون على متاعب الحياة كل إنسان فينا يحمل هما يحمل عبئا على صدره يعيش به في الدنيا نسأل الله أن يخفف عنا كل ابتلاء وهم طب اللي يعني على تحمل هذه الأعباء إيه إيه ها قيام الليل يا جماعه قيام الليل مش ربنا عز وجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ليه يا رب ليه ها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة أمانة ثقيلة فالذي يعينك على تحمل هذه الأمانة الذي يعينك على أداء هذه الرسالة وعلى تحمل هذا العبء إيه؟ قيام الليل إن ناشئة الليل هي إيه؟ أشد وطئا وأقوم قيل إذا نقوم نصلي بالليل لأن قيام الليل عون على متاعب الحياة نقوم نصلي بالليل لأن الليل ثمن الجنة لسه سامعين الحديث من الشيخ طارق من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله ها غالية ألا إن سلعة الله هو الجنة ده تجيلك بقى وانت نايم مقضي الليل كله نوم ولا الجنة دي تجيلك وانت صلي بالليل الله عز وجل اسمع قول الله تعالى إن المتقين في جنات وإيه وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك آه في الدنيا كانوا محسنين إيه وجه الإحسان بتاعهم يا رب كانوا إيه قليلا من الليل ما يهجعون ما كانش بينام إلا حاجة بسيطة جدا قليلا من الليل ما ينام مش بينام سبع ساعات وثمان ساعات في الليل ده وقت قليل جدا عشان كده لما واحد راح لسيدنا عمر بن الخطاب بعد الظهر كده بيخبط عليه ف وبعدين راح راجع متحرج انه خبط على سيدنا عمر في الوقت ده فسيدنا عمر طلع شاف الراجل قال له انت رجعت ليه قال له خفت ان تكون قائلا يعني نايم نومه الايه القيلوله فسيدنا عمر قال له بئس ما قلت انا افعل هذا لئن نمت بالنهار لضيعت رعيتي ولئن نمت بالليل ضيعت نفسي ما كانوش بيناموا بالليل سيدنا عبد الله بن عمر لما شاف الرؤيا ان ملاكين دول وخدوا للنار واذا هي مطويه كالبئر واذا لها قرنان كالبئر واذا فيها اناس في الدنيا يعرفهم وإذا جاءه ملك ثالث فأخذه وقال له لم ترع فأصبح فذكر الرؤيا للسيدة حفصة فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إيه نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل سالم مولى عبد الله بن عمر رحيل إيه فكان عبد الله بعدها لا ينام إلا قليلا وقت قليل جدا عشان كده من صفات عباد الرحمن ايه والذين يبيتون لربهم نايمين على السرير صح نايمين قدام الفيسبوك لا قدام التوك شو لا امال نايمين بيعملوا ايه طول الليل بيعملوا ايه يبيتون لربهم سجدا وقياما اللهم اجعلنا منهم يا رب ما بينامش بالليل هو الليل بتاعه سجود وقيام وركوع ده المؤمن دول عباد الرحمن الذين وعدهم الله في النهايه بقال ايه ها أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام إيه الغرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام ناس نايمة لكن هو إيه؟ بينامش وقف لله عز وجل واقف يصلي بين يدي الله عز وجل عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث يعرفنا الغرفة يقول لنا إيه إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في السماء كالكوكب الدري كما تتراءون الكوكب الدري في الدنيا تعرف لما تطلع دلوقتي فوق الجمعية الشرعية على السطح كده وتلاقي نجوم بعيد في السماء أه عارف أهل الجنة لما يخشوا الجنة هيلاقوا حاجات زي دي بعيد في السماء عارف اللي بعيد دول مين؟ أه دول أهل الغرف أهل الغرفة الذين يجزيهم الله عز وجل الغرفة لأنهم كانوا من عباد الرحمن وكان من صفاتهم والذين يبيتون لربهم سجدا آه نايم قاعد بالليل يصلي ساجد وقائم لا مش كده وبس من جزاء قيام الليل أن له جزاء لا يعلمه إلا الله جل وعلا في جزاء لقيام الليل ما يعرفوش غير ربنا عز وجل ما قالوش في جزاء ربنا قاله في جزاء جه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن في جزاء أو ثواب لقيام الليل لم يأتي في كتاب الله ولم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخفاه الله عز وجل ليه؟ لأنهم أخفوا العمل لأنهم إيه أخفوا العمل إن ربنا عز وجل يقول عن ثواب قيام الليل أن له ثوابا أولئك الآية على ما أتذكر أن الله عز وجل أخفى هذا الثواب حد يذكرني بالآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ليه يا رب جزاء بما كانوا يعملون سيدنا عبد الله بن عباس يقول الجزاء في ذلك أعظم من أن يعلمه إنسان الثواب في ذلك أعظم من أن يعلمه إنسان وسيدنا الحسن البصري يقول لك إيه لأن هؤلاء أخفوا العمل عن الناس فأخفى الله لهم الإيه الجزاء اللي واقف يصلي بالليل مش واقف يصلي عشان حد يشوفه ولا واقف يصلي عشان حد يتكلم عليه هو واقف يصلي لمين لله عز وجل فلأنه أخفى العمل عن الناس فأخفى الله له الجزاء ولم يعلنه على الناس أخيرا وعشان أختم تعال نشوف كده قيام النبي صلى الله عليه وسلم كلنا حافظين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل حتى ها تورمت قدماه وفي رواية تشققت قدماه وفي رواية تفطرت قدماه هي رجليه ورمت الأول وبعد ما ورمت شققت طب يا ترى ده هيجي بقيام ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ساعات ولا النبي ما كانش بيسيب قيام الليل ولا ليلة صح آه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل فالسيدة عائشة بتقول له يا رسول الله أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال لها إيه كلنا حافظين أنا عايز أسمع أفلا أكون عبدا شكورا خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش ذنوب ما فيش معاصي معصوم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع كده واقف يصلي إيه قيام ليل طب أنا وأنت اللي مش ضامنين ان سيئه واحده اتغفرت انا وانت اللي الصحف بتاعتنا يعني مليانه سيئات وذنوب ومعاصي ده احنا مش هنقوم عشان نشكر ربنا ده احنا هنقوم عشان ايه طمعا في المغفره طمعا في الرحمه ان ربنا يغفر لنا الذنوب الله عز وجل يغفر لنا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تورمت قدماه تعال شوف كده واحد اسمه ابو مسلم الخولاني مسلم الخولاني كان يقوم يصلي الليل ومعلق في البيت بتاعه كرباج عارف الكرباج صوت معلقه وساعة ما يلاقي نفسه تعب من قيام الليل يعمل ايه يروح جايب الكرباج ويضرب بيه رجله ويقول لها قومي قومي والله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني أنا مش هزهق هفضل أقف على رجلي طول الليل أصلي الليل طوال حياتي حتى يكون الكلل منك لا مني أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا يقسم أنه سيزاحم أن الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا مش بنات مش ناس بتنام بالليل لا الناس دي قايمة لله عز وجل بالليل فيا ترى سنكون مثلهم سنكون رجالا من الليلة ابدأ في قيام الليل اوعى تفوت قيام الليل من الليلة دي ما تمشيش من الجمعية الشرعية لما تصلي ركعتين أو أربعة لازم تصلي قيام الليل لأنك لو ما تعودتش من النهاردة مش هتبدأ تصلي قيام الليل اللي في رمضان نسأل الله عز وجل أن يبلغنا صيام رمضان وقيامه وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار ومن المقبولين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا